السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا مع هذه الحلقات الطيبة في سلسلة الإسلام منهج حياة دي الحلقة الثانية مع الرجال فيما يخص النساء يعني ايه اللي نعمله مع نسائنا يعني زي ما بقول ما بحبش اقول حق الزوج على الزوج لان كلمة حق حق وحشة بتستخدم في لما يحصل انفصال لما يكون في زعل لما في مشكلة يبقى حقي وحقك ايه حقي وايه حقك لكن الحياة الزوجية الحياة الزوجية شركة رأس مالها الحب حب بين زوج وبين زوجته ففي الحب بتذوب الحقوق هو بيبذل بيبذل اقصى ما عنده عشان يسعدها وهي بتبذل اقصى ما عندها عشان تسعده والاثنين بيبغوا الله فالله بيطلع على نيتهم الطيبه فبيحببهم في بعض ولذلك سوره الروم ومن اياته ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل وجعل وجعل ده من الله وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالزوج بيحاول إسعاد زوجته بقدر ما يقدر وربنا بيعينه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ومن تحرى الخير يعطى من تحرى الخير يعطى اللي عايز خير ربنا هيديهوله كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وهكذا فهفكر بس إخواننا باللي أنا قلته إن إحنا كنا بنتكلم في الحلقة الماضية عن استشعار المسؤولية إنك أنت كزوج دلوقتي هتبقى مسؤول مش عن نفسك بس عن نفسك وعن أولاد كمان جايين وعن زوجة فالله يقول سورة التحريم يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فخلي بالك لأنك مسؤول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاستشعار المسؤولية وبعدين الإخلاص قلت الكلام ده مش هكرره بس عشان ناخد جديد الإخلاص وبعدين حسن المعاشرة في حسن المعاشرة قلنا إيه؟ قلنا القبلة الحاجات اللي توجد مودة ومحبة بين الزوج اتكلمت عن القبلة العادية آه الشورى بين الزوج وبين زوجته الاسم الجميل اللي بيسميها بيه الدعاء قبل ما يطلب منها حاجة خمسة حفظ السر بالنسبة ليها ستة الثناء والإطراء كنا واقفين في الحلقة الماضية على الثناء والإطراء نكمل النهاردة إن شاء الله الحاجات اللي توجد ألفة ومحبة بينك وبين زوجتك الهدايا إنك تهدي زوجتك تجيب لها هدية ما بقولش يعني أنا عارف الحالة الاقتصادية رخاء ما شاء الله يعني لكن ما بقولش أنا على إن أنا أروح أجيب لها هدية مثلا مش عارف بكام جنيه وأنا معيش فلوس والحالة صعبة حاجة حاجة صغيرة الهدية مش في قيمتها المادية في قيمتها المعنوية انك جايب هدية هو اي واحد بيدي التاني هدية بيقول له بكام دي ولا بيتمنها دي كفاية انها جاية هدية بس يعني انت مثلا مراتك لو بتحب مثلا نوع من المستيكة مثلا يعني او آه لب مش عارف نوع من انواع اللب من السوداني الحاجات البسيطة اللي على قدنا دي كاندي مش عارف ايه وانت جبتها لها بس باسمها انت جبتها لها باسمها هي يعني يعني على اساس ان انت بتهدي ان شاء الله تاكلها انت مش مشكله بس ايه المهم ان انت تقول لها ان دي بتاعتك انت ده انا وانا جاي فكرت كده انك انت بتحب الحاجه دي فانا جبتها لك دي بتبقى كويسه جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا لما يبقى في هدايا بيننا وبين بعض بنتحاب ونبقى في ود وموده بيننا وبين بعض فدي توجد ألفة ومحبة كبيرة قوي قوي بين الزوج وبين زوجته الأمر اللي بعد كده آه، المداعبة المداعبة يعني إيه؟ يعني الحياة الزوجية آه، مش عايزينها تمشي على وتيرة واحدة آه، هتجيب ملل هتجيب ملل ايه يعني وتيره واحده يعني يعني التغيير بيوجد تغيير في حياه الانسان كمان ان مثلا لو غيرنا الصالون حطيناه هنا وبعدين رجعنا حطيناه هنا عملنا تغيير كده في التشينج كده في الشقه بتوجد حاجه كذلك الحياه مع الزوج الحياه مع الزوجه عايزه تغيير يعني ايه تغيير مش انا ماشي انا جيت حط الاكل شيل الاكل هننام صحيني ده ملل كل يوم هيبقى كده بالطريقه دي انما تبقى فيها نوع من المداعبه آه، حاجة كده يعني غير طبيعية مثلا آه، نعمل أكلة جديدة شوية ناكل في حتة تانية نغير وضعنا نضحك نهزر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع غزوة ومعاه ستنا عائشة كان يقول للصحابة اسبقوني كده بعيدوا عننا شوية وبعدين يقول لها تسابقيني يا عائشة تقول له أسبقك يا رسول الله ويخشوا البعض في سباق ومرة هو يسبقها ومرة هي تسبقه فتقول له هذه بتلك يعني واحدة بواحدة اه انت كسبتني وانا كسبتك مداعبة انت خش البيت كده نكت مع زوجتك فرفش معاها آه، يعني سمعت نكتة حلوة وعجبتك قول النكتة اللي انت سمعتها بحيث انك تضحكها اذا كنت الواحد حريص مثلا يقول لك النكتة وعايزين ايه اي واحد ما يقابله ها اخر نكتة سمعت اخر نكتة هضحكك بقى اقول لك على اخر نكتة طب ما زوجتك اولى ما زوجتك اولى انك تقول لها اخر نكتة سبحان الله هو ما فيش اخر نكتة النكت ما بتخلص لكن يعني عايز اقول ان انت سمعتها يعني فتقوم تضحكها وتقول لها نكته جميله ونكته حلوه مثلا انا اقول لك انا تقول لها ايه زي ايه والله كتير بس يعني نقل لك حاجه يعني كان واحد ركب طبق آه، دش فوق السطح عنده من 2 متر و40 الكبير قوي ده انا ما اعرفش ده بقول لك كان بيجيب 1000 محطه طب هتفرج عليهم امتى ده المهم يعني فهو خايف حد يطلع يبوظ له الطبق فطلع اشاعه في المنطقه ان ال- الطبق ده في في كلب فوق حراسه كلب كبير قوي اللي هيطلع الكلب هيهبشه فالناس كلها خايفه وساب باب السطح مفتوح بقى ما حدش هيقدر يطلع يعني وبعدين مره واحد بيتكلم على التاني يقول لو انت راجل اه ما بتخافش من الكلاب طب اطلع فوق السطح عشان في الكلب بتاع الراجل اللي حاطط الدش ده قال له اطلع اخوي انا ما يهمنيش فطلع يطلع على السطح نزل يجري يقول له ايه شفت الكلب قال له لا شفت الطبق اللي بياكل فيه اللي هو الدش ابو 240 هو متخيل ان الطبق ده يعني ايه فشوف بقى اذا كان طبق قد كده الكلب بياكل فيه امال الكلب بقى قد ايه هو مفيش كلب ولا حاجه يعني تضحك زوجتك ملاعبه ملاطفه إح- احدث نكته إيه اخر نكته إيه شفت اللي قال كذا شفت اللي عمل كذا وهكذا زي المقبول ده اللي ماشي بقول له واحد ما تعرفش الرصيف التاني فين قال له عدي الشارع تلاقيه هناك قال له غريبه رحت هناك قالوا لي هنا ما هو طب ما هم رصيفين مثلا ضحك زوجتك ضحك اولادك حاجات زي كده يعني فيبقى فيها ملاعبه وملاطفه تسعة الغيره المعتدله الغيره المعتدله يعني ايه كل واحد بيغير على زوجته طبعا اه بس ما تبقاش بقى تو ماتش يعني مش مش كتير قوي بالطريقه دي يعني مثلا يقعد واحد بقى يقول لها لما اقعد انا في البلكونه ما تقعديش جنبي تقعدي على الارض تحت عشان ما حدش يشوف حد بتبص لمين ده كان واحد بيقول لمراته انت بتبص من خرم ال- مش من خرم الباب من شق الباب الطويل اللي محطوط فيه المفصلات لما الباب بيتفتح كده بتبص على مين في ال- ايه ده ايه للدرجه دي لا ده دي مش غيره ده مرض ده ممكن يبقى مرض بقى والعياذ بالله ها كل واحده تعز جوزها اللي يغير عليها تعزه قوي اه بس مش للدرجه بقى ان هو ايه يبقى داخل في مرحله شك ومرحله ده رحت فين ووريني بتبص على ايه وريني ايه في ايه ايه ايه بت- انت بتشوف ايه إنت- لا مش كده تكون في غيره معتدله معتدله بغير على زوجتي في كل حاجه اه بعمل عليها تمام وهي طالعه تعالي وريني الخمار بتاعك عامل ازاي لا في شويه شعر باينين هنا لا لا لا داخلين جوه شويه كده ايوه وبعدين ايه ده ما انت مخنصره ليه البتاع ده يا اما تلبسي بقى طرحه طويله قوي يا اما تفك الخنصره دي ما تبقاش الوسط مثلا ضيق آه، وريني لابسه شراب اه يبقى كده تمام يبقى كده مظبوط يبقى كده غير على زوجتك اه وهي تعزك وتحبك قوي لما تحس انك انت بتغير عليها انما ولا في دماغك هتحس انك انت هتحس انها كم مهمل هي بالنسبه ليك يعني آه، نمرة عشرة الاعتزاز برأيها اعتز برأيها ما تسفهش رأيها حتى لو لو أفتتك في حاجة أو استشرتها في حاجة وقالت لك عليها وطلعت مش مظبوطة برضو إيه يعني وكل مرة لازم تطلع مظبوطة 100% آه، 100% لا مرة كده ومرة كده لكن لما تيجي في المرة اللي كده المرة اللي كده وطلع رأيها مش مظبوط اه ما تقولهاش بقى, بقى, بقى خلاص بقى خلصت لا هاخد رأيك تاني ولا هكلمك في موضوع ولا بتاع ما انت كنت هتخربي بيتنا لا لا الله الله الله ليه كده؟ ليه؟ افرض هي افرض اللي فات ده غلط اه لكن اللي قبل كده ما كانش غلط وبعدين يا اخي كل واحد فينا عرضه اصل دي اراء آراء يعني ايه رأيك ان احنا نشتري عربية مركب كذا ولا كذا والله ممكن كذا ممكن كذا ممكن نشتريها النهاردة وسعرها ينزل بكرة او سعرها يطلع بكرة دي حاجات مش بإيدك ولا بإيديها لكن تعتز برأيها دايما تعتز برأيها وحتى قدام الناس ايه, إيه, إيه رأيك يا كذا طب استنى ما اشوف رأي مراتي في الموضوع ده انا عارف ان هي ما شاء الله رأيها في المواضيع دي كذا وكذا وكذا وكذا فتعتز برأيها النقطة بعد كده اللي تجيب ألفة ومودة ومحبة بينك وبين زوج وبين زوجتك حذاري وعلى الله انك تذكر اي واحدة بخير قدامها ازاي طب ما تقول على مراتك يعني انا لما اقعد اقول لمراتي والله زوجة الاخ فلان ده الله اكبر عليها ما شاء الله ده م- دي ذوق قوي دي مؤدبة قوي دي دي ايه ده ايه ده استنى استنى انت بتتكلم قدام مين قدام مراتك اها طب ما تقول الكلام ده على مراتك ما تقول لها مراتي انت مؤدبة قوي ذوق قوي ما شاء الله عليك يا انت رايح تم- تمدح واحدة تانية وقدامها هي يا اخي لا اله الا الله يعني خلي بالك من الامر ده وهات العكس زي ما كلمت الاخوات تقبل ان حد تقبل ان مراتك تتكلم عن راجل قدامك بصفات طيبه ومش بتذكرك انت بالصفات دي طب ما انت فيك الصفات دي يبقى كان مراتك مفتحه عينيها على غيرك ولا ايه مثلا اهو انت كده برضه انت مفتح مراتك مفتح عينك على واحده تانية غير مراتك لا يبقى ما تجيبش سيره واحده قدام زوجتك اتكلم عن زوجتك وقول قول قول عن زوجتك انها كذا وانها كذا وانها كذا وانها كذا لكن مش قدام الايه آه، قدام زوجتك تجيب الكلام ده مع احترامي ليك و- وحتى ل- ل- لامك يعني بمعنى ايه يعني فينا مثلا ساعات اللي يقعد ياكل فلما يقعد ياكل الاكل طبخه مراته يقوم يقول يا سلام انا امي بتعمل اكل امك مين بس الله يديك الصحه ويدي امك الصحه انت قدام مراتك دلوقتي امك هناك يبقى لما تيجي تشكر شكر في مراتك او قول اه والله الله يكرمك يا امي ع- علمت مراتي مثلا انت اتعلمتي من امي مثلا يعني او م- امي علمتك لكن تطري عليها هي انت ليه ليه بتجيب سيره حد تاني هي دلوقتي اللي قدامك وهي اللي عامله الاكل لما تروح تاكل عند امك الله يعزك اه طبعا امك الخير والبركه وتدوس ايديها زي ما قلنا الى اخره لكن انت دلوقتي قدام زوجتك قدام زوجتك فتسلم ايدك ربنا يكرمك ما شاء الله اكل جميل اكل طعم ربنا ما يحرمناش من ايدك كلام حلو ترفع بيه المعنويات شوف احنا هنا الواحد لما بياكل في مطعم وبيبقى عمال بقى oh thank you I appreciate مش عارف طب ما تكلم مرا- تخلي الكلام ده لمراتك يعني هو بس thank you so much والكلام ده كله لل- لل- للغريبه وهتديها تبس كمان يعني ده شيش ومراتك ما تش هتديها شيش ولا حاجه كلمتين حلوين يا اخي كلمتين حلوين منك كده يرفعوا معنوياتها وهكذا 12 التجاوز عن الهفوات والسيئات رقم 12 ان احنا نتجاوز عن الهفوات والسيئات بمعنى ايه يعني ما فيش واحد كامل 100% لا انت ولا مراتك لان احنا كلنا بشر فزي ما انت فيها هفوات ليك هي لها هفوات وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده في الحديث الصحيح لا يفرق رجل امرأته ما يكرههاش إن كره منها خلق رضي منها آخر يعني مراتي فيها عيب كذا وكذا وكذا وكذا يعني انا لو قلت لك تحص- احصى عيوب مراتك كده هي مراتك عيبها فيها ايه طبعا انهم بيتل- بيتاخروا في اللبس ما بينزلوش في الميعاد اه ماشي دي عديها دي ماشي هات حاجه ثانيه اثنين ثلاثه اربعه بس ما شاء الله مراتك ملهاش الا اربع غلطات بس دي تبقى ملك من الملائكه بمعنى ايه كفى بالمرء بالمرء إث- آه، فخرا ان تعدد مساوئه كفى بالمرء فخرا ان تعدد مساوئه يعني انت لو بتقول فيا عيب 2 3 4 معناه ان كل ما عدا العيوب دي ايه حسنات وخير اها يبقى انت حددت الغلط اه يبقى كل اللي ما عدا الغلط ايه خير طب ما كويس والله كويس ان مراتك فيها الغلطات بس اللي محدوده اللي انت بتقولها دي فخلي بالك من دي رقم 13 توجد الألفة والمحبة بينك بين يعني بينك وبين زوجتك انك تأكلها وانت بتاكل وانت بتاكل واحنا بناكل اه خد صابع كفته انت بايدك كده تاكلها تاكله لها تغمس وتاكلها من من من ايدك الحلوه دي اه البعض مش عاجبه طبعا بيقول لك وكمان هاكلها ايوه تاكلها فيها إيه يا سيدي دي مراتك دي ام اولادك دي سكنك انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم طيب سيدك النبي سيدك وتجراسك سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام كان بياكل ستنا عائشه وهو بياكل م? ده انا هقول لك سيدنا النبي كان بيعمل ايه تاني بقى و- وراجع نفسك كده انا مش هعلق بس هقول لك يعني ايه حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها هتاخد الثواب والاجر ها حتى ما تجعل في فم امراتك حتى ما تجعل في فم امراتك حتى وانت بتاكل زوجتك انا قلت لهم برضه ياكلوكم انا ما انا عامل توازن يعني بس انت المطلوب فيها دي لان النبي اللي كان بيعملها دي النبي دي كان بيعملها صلى الله عليه وسلم انه كان بيغمس ويدي ستنا عائشه ياكلها بياكل ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها وزي ما قلت للاخوات اقول للاخوه برضو الامر عايز اخلاص بمعنى ما تجيش تاخد صابع كفته تعبان كده محروق او صغير وتقول انا باكلها لا هات حاجه تكون متينه حلوه كده الله يكرمك ولما تيجي تغمس وتطلع اللقمه اي كلام كده كلها انت لما تطلع اللقمه حلوه كده ومتغمسها حلو اديها لها هي انما اللي عمله بالنيات مش طالع معاك اي حاجه تقول اه نديها وما تمشي وقاعد يقول لك ايه اه اصل انا اكلها فين اصل انا مراتي ما عندكش فكره من نوع يعني هي جت على اللقمه بتاعتك الله يكرمك هي جت على اللقمه دي دي محبه والفه طب الامر اللي مش هعلق عليه هسيبك انت تحس بيه كده شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم كان ياكل ستين عائشه اه وبعد ما تاكل ستين عائشه يعمل ايه شوف الزوج الصالح ياخد ايد ستين عائشه اليمين اللي كانت بتاكل بيها ويلعق اصابعها هو في لعق اصابع انت في صحيح البخاري اذا فرغ احدكم من طعامه فليلعق اصابعه فانه لا يدري اين حلت البركه لكن شوف لما سيدنا مثلا ياخد ايد ستنا عائشه اللي كانت بتاكل بيها ويلعق اصابعها اللي كانت بتاكل بيها انا مش هعلق بقول لك شوف بس لدرجه ايه شوف لدرجه ايه وحسيبك انت تتفاعل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده امر يوجد الالفه والمحبه بينك وبينه 14 العطاء والصبر بمعنى كل واحد فينا له عطاء كبير جدا جدا ويقدر يتحمل بس بقى بنيجي ساعات في لحظات ونقول بقى لا خلاص انا كفايه كده انا صبرت عليها كتير اصلها بقى بقت خلاص دي too much دي مش لا لا لا, لا ولا too much ولا مش much الله يكرمك يعني احنا عندنا عطاء جامد جامد وكتير او في رمضان بنصوم وساعات من غير سحور وبنتحمل ويمكن في الايام اللي عاديه بنفطر وفطار جامد ونيجي على الغدا نلاقي بطننا اتخرمت يقول لك انا بطني اتخرمت عايز اكل ب... بنبذل ساعات طاقه كبيره جدا جدا, جدا نقدر نقدر اه يبقى من ايه ما تسلمش على طول ما تسلمش عندنا عطاء نقدر نواصل في العطاء لله تعالى ما نخربش بيت ما نضيعش اولاد ها؟ ولا نضيع زوجه برضه سبحان الله يعني رحم الله من من قال لما قالوا له ان زوجتك يعني صعبه قوي قوي امال ليه ما بتطلقهاش قال يعني ربنا ممكن يبتلي بيها حد تاني فخليني انا بقى ايه اتحملها وانا عارف دي يعني خلاص يعني آه زي واحد برضه بيقول ايه او كل واحد بقى ايه يعني ربنا بيقدره فبيقولوا له ازاي يعني قال ما هو ونقول لنا اخواتنا هتزعلوا يعني طب بلاش فالمهم إن إن الصبر والعطاء يعني الصبر والعطاء على الزوجه انك بتصبر عليها فبتاخد ثوابها وبتدي عطاء اكتر لله تبارك وتعالى عشان تاخد الاجر والثواب الامر اللي بعد كده صلاه ركعتين صلاه ركعتين بمعنى ايه لو تعودت انك تقوم تصلي مع زوجتك ركعتين بالليل ركعتين بالليل ان شاء الله كل اسبوع ان شاء الله كل شهر بس ركعتين يكونوا بالليل قبل صلاه الفجر انت يعني انت اوريدي بتقوم تصلي الفجر ما لكن قوم بس قبلها بشويه كده وصحي زوجتك يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فايقظ زوجته قوم يا مراتي عشان نصلي ها فابت قالت له لا سيبني انا تعبانه مش عارف فنضحها نضحها يعني ايه يعني حط ايده في الميه كده وعمل كده ايه رذاذ ميه كده رشاش كده يعني حاجه مش جاب بتاعه دبها في وشها لا مش مش فرصه اهي يعني بنقول رذاذ كده هو فنضحها بالماء فقامت ليصليا ركعتين لله عز وجل يصلوا ركعتين الركعتين دول ربنا بيجعل فيهم محبه وموده والفه بينك وبين زوجتك عارف زي ايه زي يوم الدخله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الدخله انك انت ترجع بمراتك كده فرح اسلامي انت اخترتها على الاسلام وعامل فرح اسلامي مش جايب لنا رقصات وعامل لنا حشيش في الفرح وعامل اختلاط وبعدين تقول لي على كتاب الله وسنه رسول الله تبقى راجل هجاص كذاب فين بقى كتاب الله وسنه رسول الله اللي انت عامله ده كله من كتاب الله من سنه رسول الله ولا ناقص تقول لي لا اصل احنا جايبين رقاصه ملتزمه ما شاء الله ملتزمه بايد يا اخويا يقول لك اه دي من كباريه للبيت ومن بيت للكباريه ما بتروحش كده ولا كده لدرجه مره بيقولوا لها انت رقاصه ما بتغنيش ليه وانت بترقصي قالت لا عيب صوت المراه عوره لا ده تهريج ده اسمه تهريج انك انت تعمل الهجس ده كله وبعدين تقول لي على كتاب الله وسنه رسول الله المسلم على الاسلام في فرحه وبعدين ياخد مراته ويروح البيت يروح البيت بقى يعمل ايه زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب الشقه بالاسلام بسم الله اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وبعدين يحط ايده على س- قرط قرط مراته كده او ياخد خصلات من شعر راسها ويقول اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه طبعها واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير وبعدين يصلي ركعتين بقى شوف العظمه هنا في الاسلام يصلي الزوج العريس ليله الدخله بزوجته لانه لانه اخ مسلم ملتزم عامل فرح اسلامي مش راجع مسطول مش شارب في الفرح واللي يحب العريس يرص له وحشيش والعياذ بالله وساعات بلاوي زرقاء وراجع مسطول طب ما ده لما يرجع مسطول هيقول ال- ال- ال- هو ايه اللي عرفه الكلام ده؟ انما المسلم بيطلع بيصلي بزوجته ركعتين ركعتين طبعا هو الامام هو الامام فهو اللي بيقود البيت من اولها تتعلم الزوجه من اول يوم من ليله الدخله ان الطاعه للزوج هو اللي بيدي الاوامر هو اللي بيدي التعليمات هو الزوج هو اللي يقول الله اكبر تقوم هي تسمع له تروح مكبره بعديه صلي بيها ركعتين اه ده في ليله الدخله عشان ربنا يالف بين قلوبهما وطبعا يعني خلي بال الزوج بقى ان هو بيصلي بواحده بس يعني مفيش بقى مفيش استقيموا وارحمكم الله مفيش استقيموا استقيموا فين هي واحده هي مراتك واقفه وراك وفي كلمات برضو خلي بالك منها الاخوه متعودين عليها لما يقول مثلا ايه آه صلوا صلاه مودع مثلا واخد بالك صلاه مودع ليله الدخله امال اتجوزت ليه؟ يعني نقي الفاظ ثانيه الله يكرمك يعني قول لها يعني ما تقولهاش حاجه يعني خليك واقفه ورايا كده وطبعا ما- ايه هتبقى واخده بالك ان انا اكبر الاول وهكذا فلو ما تصلي بمراتك ركعتين كل اسبوع ان شاء الله كل شهر ربنا يوجد الفه ومحبه بينك وبين مراتك كتيره جدا جدا جدا تحس انتوا الاثنين بالليل كده والضلمه والناس كلها نايمه وانتوا اللي صاحيين لله سبحانه وتعالى بتوجد محبه بينك وبين زوجتك. الامر ال 16 القاء السلام القاء السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم يعني كل ما تقابل زوجتك حتى في البيت مثلا هي راجعه من المطبخ وانت رايح على مش عارف ايه آه، السلام عليكم افشوا السلام بينكم احنا متعودين على ايه كتر السلام يقل المعرفه غلط مين الغبي اللي قال كتر السلام يقل المعرفه ده كتر السلام بيزود المحبه والموده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا- الا ادلكم على شيء حديث صحيح ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم فلما تفشي السلام تحاببتم ربنا يجعل المحبة والمودة بينك وبين زوجتك الأمر الأخير 17 الثقة وعدم الشك الثقة وعدم الشك شغل بقى ال- وسائل الإعلام وال- والتمثيليات والمسرحيات واللي يرجع الشغل بدري ويقول لمراته أنا مسافر وبعدين ما يسافرش ويرجع عشان يشوف بتعمل إيه ده إيه ده إيه ده المرأة لو الزوجة لما تعرف انك انت بتشك فيها خلاص خلصت العلاقة بينك وبينها ليه؟ ع- هثبت له ازاي؟ ما انا ممكن اتصرف بت... ه- همثل عليه هخ... ه... لا لا لا هتبقى قاعدة متنشنة كمان ومفيش علاقة يعني مفيش حياة سعيدة مع زوجها انما الانسان بيثق في زوجته وهي بتراعي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم آه، تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها عشان من عيلة فلان أو لدينها ناخد مين يا رسول الله قال فاظفر بذات الدين تربت يداك خد اللي عندها دين وإلا التصقت يداك بالتراب دليل على الخسران خد اللي عندها دين لأحسن إيدك والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الواحد لما بيختار زوجته بيختارها على الإسلام وهي بتختاره على الدين برضه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير بيقول للمرأة المسلمة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه هو الخلق من الدين بس النبي خص الخلق هنا شوية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه النبي بيقول فزوجوه وللأسف إحنا النهاردة فزحلقوه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزحلقوه، إيه زحلقوه؟ آه، البت مش فاضية، البت بتدرس، ال- لا مش هنتج- مش هتتجوز الأيام دي، مش هتج... إيه؟ هو إيه الموضوع؟ في ثلاثة كما قال الإمام علي بن أبي طالب لا تؤخرهن إذا جاء أجلهن، البكر إذا جاء كفؤها، البنت بلغت وبقت بنت وجاي لها عريس، تتفضل توكل على الله على طول، على بيت جوزها، بتدرس ما تدرس مع جوزها، بتتعلم ما تتعلم في حضن جوزها، إيه المشكلة؟ قال لا انت ليه فاصل بين كده وبين كده البنت النهارده الزواج المبكر نعمه تصوم بيها بنتك وتنزل تربتك وانت مطمئن عليها ولا هتفضل قاعد مستني هم هم الخطاب واقفين لك على الباب وقت انت ما تعوز هتلاقيهم لما يجي لها كفأها وجاي من ترضون دينه وخلقه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فزوجوه زوجوه مش زحلقوه مش قولوا له لا بتدرس لا مش عارف لا تتجوز تتجوز وبعدين تدرس وبعدين تعمل اللي هي عايزه كله مع زوجها خصوصا في الفتن اللي احنا مش حاسين بيها كاباء انا حاسس الحمد لله انا زوجت بنتي عندها 15 سنه الحمد لله ويمكن دلوقتي جابت يعني ربنا اكرمها بالخلفه الثانيه وكانت 15 سنه لان الضغوط ضغوط المجتمع صعبه واحنا في بعض اباء مش هنا خالص مش حاسس بحاجه خالص فده كان ده مش موضوعي لكن بسرعه بسرعه نقول ان ان لما يجي لك الكفر اتوكل على الله اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وسيدنا الحسن لما جاله واحد بيقول له خطب ابنتي جماعه فممن ازوجها قال ممن يتقي الله فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها لم يظلمها فعشان كده الانسان بياخد اخت مسلمه طب ما انا واخد اخت مسلمه بتراعى الله بتخاف الله ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحه صالحه اذا نظر اليها سرت واذا غاب واذا امرها اطاعت واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله نفسها وماله لانها بتراعي الله جوزك اه مش موجود لكن الله مطلع عليك وشايفك فانت بتثق في زوجتك من هذا المنطلق انما بقى نقعد نفتش زوجتي واشوفها بتتكلم في التليفون واروح رافع السماعه من الناحيه الثانيه مش عارف اشوفها بتبص لايه بتعمل ايه ب... لا لا لا لا دي دي دي امور توجد جفاء بين الزوج وبين زوجته لان هتحس الزوجه ان جوزها بيعاملها على انها خاينه على بيعاملها على انها انسانه وحشه انها كذا او كذا فممكن توجد كراهيه بينهم. ال 17 امر دول خدوا مننا حلقتين لكن دول يوجدوا ألفة ومحبة ونقدر نحطهم تحت البند اللي حطيناه حسن المعاشرة حسن المعاشرة اللي جاي بعد كده بقى إن شاء الله من حقوق الزوجة على زوجها الحاجات السلبية بقى يعني أنا قلت لك على الحاجات الإيجابية أهي اللي تعملها طب إيه اللي ما تعملوش مع مراتك دي اللي في الحلقة القادمة إن شاء الله خاص بالرجال برضه بالنسبة للنساء نسأل الله عز وجل أن يحببنا إلى زوجاتنا وأن يحبب زوجاتنا إلينا وأن يجمع بيننا وبينهن على خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته